وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد تتوقع يا جماعة تتوقع أكلمكم في إيه الليلة تتوقع لو واحد جاي من الجنة كان جوه الجنة ودخل في الجنة وعاش في الجنة وجاي من الجنة هيتكلم عن ايه غير الجنة انا جاي من الجنة بقالي 10 ايام فيها 10 ايام السماء اللي فوق هي السماء اللي سيدنا جبريل كان بينزل ويطلع منها وهو بيوحي لسيدنا محمد 10 ايام الارض اللي تحت الارض اللي مشي عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام واللي مشي عليها الصحابة ممكن اسجد مرة في موطأ سجود حد منهم ممكن اكون مش عارف ولكن هو نفس الموضع 10 ايام بشرب من زمزم يا اللي سيدنا جبريل هو اللي حفرها بنفسه 10 ايام يا جماعه ببص للحجر الاسود اللي نازل من الجنه 10 ايام قدامك الروضه المشرفه اللي ما بين قبر الرسول بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المنبر اللي هي قطعه من الجنه 10 ايام في اعظم مكان بيتعبد ربنا فيه في الوجود في الدنيا كلها في الكره الارضيه كلها 10 ايام جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجار لبيت الله الحرام انا جاي من الجنه وجاي اكلمكم عن الجنه وجاي اقول لك حرام حرام عليك تحرم نفسك من الجنه ده ايه حرام عليك تحرمي نفسك من هذه الجنة انك انت تروحيها وتعيشي فيها على قد ما تقدري على فين على فين على فين يا شباب يا اللي انتم مستنيين الامتحانات اللي جايه ده تخلص عشان تطلعوا على مارينا والساحل الشمالي والمصايف دعوه الى مصيف جديد درس الليله دعوه لمصيف جديد على فين على فين يا عرسانه اللي بتحجزوا دلوقتي الافراح بتاعتكم في الصيف دعوه الى شهر عسل جديد شهر عسل في الجنه على فين يا شباب اللي مستنيين الامتحانات تخلص عشان كاس العالم للناشئين دعوه الى اعظم منتجع سياحي والسائحين والسائحات دعوه الى اعظم منتجع سياحي في الدنيا كلها في الحرم دعوه الى مصيف جديد على فين يا ام ويا اب يا اللي ابنكم طلع عينيكم ولفتوا على طوب الارض تشتكوا وتبكم على فين ودوه لربنا وهو يصلحه لكم على فين يا اللي لفيت على 100 دكتور ودكتور عشان نفسك تخلف وما خلفتش وعدت سنه واثنين وثلاثه وخمسه وسبعه وثمانيه وما خلفتش على فين ما تروح للي خزاينه وما بتنتهيش ما تروح للي كرمه سبحانه وتعالى اعظم الكرم واعظم الجهد على فين يا اللي نفسك تتوب ومش عارف تتغير هنا على فين يا اللي نفسك تتغير واللي نفسك تتغيري على فين يا اللي لفيت بالمرض اللي عندك على كل الدكاتره على بيت الله الحرام دعوه الى مصيف جديد دعوه الى شهر عسل جديد دعوه الى اعظم منتجع سياحي في الدنيا كلها ولكن سياحه الروح للسائحين والسائحات دعوه الى اعظم مستشفى ربانيه على وجه الارض دعوه المصايف الموجوده دلوقتي بتنتهك فيها حرمات الله كلها شهرين او اقل وتبدا المصايف وتنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى وتبقى معاصي الصيف اضع اشد 100 مره من معاصي الشتاء احنا عايزين يا جماعه بقى عايزين نكسر هذا الحاجز عايزين نعبد ربنا صح عايزين الصيف بقى بدل ما هو موسم معصيه وموسم عري وموسم فجور وموسم بعد عن ربنا والعياذ بالله يبقى موسم طاعه لربنا سبحانه وتعالى قبل ما ابدا درس الليله انا عايز اقول لكم كلكم ان انا هتكلم الليله عن العمره ان شاء الله هتكلم عن جنه مكه والمدينه هتكلم عن هذا المصيف الرباني الايمان العظيم ولكن عايز اقول لك واقول لك من الاول ان ده فتح اوعى تفتكر انك بمزاجك هتروح اوعى تفتكر ان عشان معاك فلوس سمعت الكلام ده هجيب التاشيره ويبقى معايا التذكره والله لو معاك 100 تاشيره و100 تذكره لو هو ما اذنش مش هيتفتح ولو معكش اي حاجه لو معكش اي شيء وهو اذن الباب هيسخر الباب هيتفتح والطريق هيمهد ويسخر ليك كان في واحد واحد من عندنا يعني واحد وي يعني اهله ضغطوا عليه وما كانش عايز يروح اصلا يعتمر ضغطوا عليه جاب التاشيره وحجز التذكره وهو غني نزل السعوديه اول ما نزل ورايح اصلا غصب عنه ومضغوط عليه اول ما نزل بدل ما ينزل على الم... على الكعبه نزل على المولات اللي حوالين الحرم قعد يتسوق وقعد يشتري وبعد كده قال اروح اعمل عمره جاي يدخل بالحاجات اللي شراها فوجئ ان الحراس بتوع الحرم منعوه من الدخول طب منعينه ليه ممنوع تدخل بالحاجات دي قام سايبها على اساس ان ما حدش هيبص لحد هنا جاي يدخل بيبص في محفظته لقى المحفظه اللي فيها الباسبور والفلوس راحت جاي يرجع للاجهزه بتاعته لقى الاجهزه اتسرقت بص كده يعني انا جاي لك بيتك وانت بتعمل فيها كده طب والله ما انا داخل والعياذ بالله وقام راجع تاني ده اتطرد يا جماعه ده اتطرد يا جماعه مش معنى ده فتح خبره السنين اللي الواحد عاش فيها السنين اللي فاتت دي كلها بتقول ان الحرم ده فتح لما ربنا هيأذن هيفتح قلبك وهيفتح قلبك وهيخلي شوقك فوق اي قدره على المقاومه زي ال- الاخ اللي يعني ربنا يبارك فيه اللي باع عفش بيته عشان يروح الفتره اللي فاتت ده الحرم باع عفش بيته عشان يروح عمره ومش بايده فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم مش بايده هو غصب عنه ما هوش قادر غصب عنه لو ربنا اذن هيفتح قلبك وهيفتح قلبك عشان كده قبل ما اشوقكم للعمره قبل ما اشوقكم للجنه قبل ما اكلمك عن الجنه اللي انا عايز كلنا نروحها ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه ده هو على طول انا لازم افهمكم انها فتح احد الناس كان امير سعودي يعني اداله تصريح ان هو يجيب خمس تاشيرات حج هو واسرته راح السفاره وبكل يعني ايه يعني بكل وضع كده وشايف نفسه وداخل الامير فلان الفلاني وانا تبعه وانا عايز خمس تاشيرات حج وهو موصل المهم دخل السفاره الموضوع مشي خدوا منه التأشير خدوا منه الجوازات وشويه ونزلت الجوازات الخمسه معاها التاشيرات خد الجوازات ومشي فتره مشي بيبص في الجوازات لان الجوازات مش بتاعته ولا ده جواز مراته ولا ده جواز بنته ولا ده جواز ابنه رجع بسرعه قال لها الجوازات دي مش بتاعتنا ده جوازات ناس غلابه لا ليها واسطه ولا ليها اي حد ولكن الامير اراد دول والملك اراد دول سبحانه وتعالى وراحت التاشيرات عليه يا جماعه زي واحد زي واحد بي واحد بيقول له انت مش هتروح تحج السنه دي غني جدا قال له اصل انا ماليش مزاج السنه دي مش مالكش مزاج ده انت صرف الله قلوبهم الراجل اللي كان عنده فندق حوالين الحرم والراجل اللي بيشتغل عنده بيقسم انه لما مات هذا صاحب الفندق عمره ما دخل الحرم يصلي لما مات بيقسم انهم ما عرفوش يدخلوا جثته الحرم عشان يتصلى عليها ده فتح من ربنا اوعي تفتكري انك انت هتعرفي توصلي هناك الا لو ربنا فتح قلبك وفتح لك الطريق اوعي تفتكر انك انت لانك معكش فلوس او لانك انت معكش امكانيات الكلام اللي انا هقوله ده انت هتحس انك انت عاجز قدامه خلاص لا لو اذن كل حاجه هتسخر انك تبقى هناك احنا شفنا يا جماعه والله شفت معانا في الفوج اللي احنا كنا طالعين فيه اخ فقير اخ بسيط جدا يعني بسيط ومش عارف يطلع ازاي في وقت قيام الليل في الثلث الاخير من الليل والدنيا بتشتي قال يا رب انا عايز اطلع يا رب انا هموت عايز اطلع باي طريقه عايز اطلع فوجئ ان تاني يوم انا ما اعرفش الكلام ده غير واحنا في العمره فوجئ ان تاني يوم واحد رايح بيقول له ان في حد متبرع ليه بعمره هديه رغم ان دي حاجه مين اللي بيعملها اصلا حاجه غريبه وش معنى مع ده بالذات هو لو دعايه كبير ولو ولو حاجه يعني يعني سبحان الله الله قادر الله قادر احد الناس اللي كانوا معانا بيقول لي انا اصلا ما كانش معايا فلوس اطلع عمره ولكن الاربع ايام اللي فاتوا او الخمس ايام اللي قبل ال- قبل العمره قعدت اطلع صدقات صدقات صدقات و- و- واقول لواحده فقيره تعالي كل يوم تعالي لي وانا اديكي بيقول سبحان الله العظيم لقيت فلان دخل عليا بيقول انا انا رايح عمره وهاخدك معايا في العمره دهيت برضه هديه سبحان الله العظيم يا جماعه صاحبنا اللي قدم الجواز وبعد كده رجع تاني في نفس العمره ده رجع تاني قال لا ما اناش رايح خلاص انا عايز الجواز بتاعي من ظروفي مش هتسمح وانا في اخر سنه في الكليه خلاص يا سيدي مش مشكله طيب الجواز فين الجواز في الجمعيه الخيريه اللي منظمه العمره طيب ابقى روح خده كسل يروح ياخده الجواز دخل ضمن الجوازات دخل السفاره خد تاشيره صاحب شركه السياحه اللي بيدير الموضوع يعني قال اعتقد ان هو ضمن المجموعه جاب له تذكره وانا داخل درس الجمعه اللي فات اخر درس اديته مباشر قبل ما اسافر بيوم واحد لقيته بيتصلوا بيا بيقولوا لي فلان جاله تاشيره وتذكره طب وهيطلع ازاي وهيلحق ازاي يخلص الورق جري تاني يوم يخلص تصريح الجيش عشان يسافر والموضوع كان معقد جدا معهوش رصيد يتصل و... و... وكان محتاج رصيد ده لقى واحد بيحول له رصيد من غير ما يطلب منه حاجه ومن غير ما يتوقع سبحان الله العظيم بتصل بيه بسرعه اقول له الحق الطياره بتاعتك هتفوت اجري على المطار قال لي ده انا في المطار وكان اسبق واحد لينا في الحرم واول واول فوق طلع في رحله العمره اللي فاتت ده للحرم يا جماعه ده فتح فتح والله العظيم اوعى تفتكر انه بايدك ولا بايدك انا عايز اقول لكم دعوه الى مصيف جديد ادي مصيف وادي مصيف ادي مارينا وادي الساحل الشمالي وادي شرم الشيخ وادي راس البر وادي جمصه وادي مكه والمدينه ايه الفرق ما بين الاثنين المصيف العادي انت بتروح بتقعد قدام البحر والهواء والشمسيه والكافيتريات جميل بهجه جو بهجه هنا بقى في جنه مش في بهجه الروضه المشرفه اللي ما بين منبر الرسول عليه السلام وما بين بيته حته من الجنه انا بدعوك تصيفي في الجنه الصيف ده انا بدعوك انك بعد اللي الامتحانات تصيف في الجنه انا بدعوك انك بدل ما تصيف في راس البر تاخد اولادك وتطلعوا على الجنه تصيفوا فيها امه محمد تصيف في جنه الرضوان ايه ال- ايه ايه, إيه اللي منعنا يا جماعه ايه اللي منعنا انت في المصيف حسب درجه المصيف في مشروبات مشروبات حلوه يعني مشروبات غازيه وبتبقى في المصايف اللي بعد كده مشروبات روحيه هناك بقى في مصيف مكه والمدينه اعظم مشروب روحي على وجه الارض زمزم المشروب اللي اتغسل به قلب النبي قبل ما يطلع يطلع فوق سدره المنتهى عشان يلقى الله سبحانه وتعالى المشروب اللي ابن حجر العسقلاني اللي مؤلف كتاب فتح الباري من اعظم دواوين السنه قعد ست شهور يشرب منه عشان ربنا يفتح عليه في العلم السنه بعدها ربنا فتح عليه بقى من اكبر علماء السنه في تاريخ الامه الاسلاميه انت بتروح المصيف ممكن ترجع من المصيف بعلاقه جديده مع بنت انت هتروح مكه والمدينه المصيف ده هترجع بعلاقه جديده مع الله انت ممكن تروح المصيف تقابل الشله واصحابك وهاي شله و- والجروب والانتمات وال... انما لما تروح هناك مش هتقابل الشله هتقابل ابو بكر وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وشهداء احد وقبور البقيع ده ده حاجه وده حاجه تانية خالص تقف قدام قبر ابو بكر وعمر تحس انك قزم تحس ان دول عمالقه انا فين وانا هروح فين تقف قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انت انت حبيب الله انت اللي اترفعت فوق سدره المنتهى انت يا رسول الله انت الوحيد اللي كنت من العرش قاب قوس او قوسين او ادنى انت يا رسول الله الوحيد اللي شاف جبريل على صورته الحقيقيه انت يا حبيب الله اللي عشان ربطت بطنك من الجوع وعشاني دخل الحديد في وجهك وكسر عظم وجهك عليه الصلاه والسلام وعشاني كان بيمر الشهرين ما تاكلش لقمه سخنه لانك انت ما عندكش وقت تحصل حاجه من الدنيا الدنيا اللي بتجيلك بتصرفها عشان احنا نطلع مسلمين انت يا حبيب الله انت واقف قدام تلاقي ده ده منهار من البكاء قدام قبر النبي وده واقف وساكت ما بينطقش ما بيتكلمش ولكن سيل دموع نازل من عينيه وهو بيبص لقبر النبي عليه الصلاه والسلام وبيقول كلام ما اعرفش هو واقع ولا لا وده واقف مش قادر يرفع وشه في قبر النبي موطي راسه وبيبكي من الكسره قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاعر رهيبه مشاعر يا جماعه احنا سايبين ايه عشان ايه سايبين سايبين مكه والمدينه عشان مارينا سايبين ايه عشان ايه يا جماعه مصيف تاني مصيف انت بترجع من المصيف بتاع الدنيا ده بترجع بكميه ذنوب قد كده اهوت ده هترجع منه بكميه حسنات مضروبه في 100000 كل حسنه مضروبه في 100000 هترجع من هنا قلبك ملوث هنا هترجع قلبك طاهر هترجع من هنا صحيفتك مليانه ذنوب هنا صحيفتك طاهره مليانه حسنات شو اسال واحد راجع من عمره وواحد راجع من اي مصيف اسال ده سعادته شكلها ايه وده قلبه عامل ايه وسعادته شكلها ايه شوف ده وشه اسمر من شمس مكه وده وشه اسمر من شمس المصايف بس ده مين فيهم اللي قلبه مليان نور عند ربنا سبحانه وتعالى ده مصيف وده مصيف هتختار ايه هتختار انهي مصيف من الاثنين دعوه الى مصيف جديد دعوه الى مصيف مكه والمدينه الى اعظم منتجع سياحي بت- في سياحه الروح على وجه الارض يا جماعه المصيف فيه سينمات صح وفيه مسارح وبتروح فيها اهو مكه والمدينه فيهم مشاهد فيهم مزارات السنه دي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا بحاجه انا رحت قبل كده اربع مرات اول مره ربنا يفتح عليا المره دي يعني يعني يعني بفضل احد اساتذتنا ومشايخنا ربنا يبارك فيه يعني ربنا يجزيه كل خير عرفني اماكن مزارات ومشاهد انا عمري ما كنت اتوقعها عرفني بيت النبي البيت اللي اتولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام فين اهو وشعب ابي طالب اول مره اشوف الكلام ده بعيني وشعب ابي طالب و و و والمكان بتاع قبر السيده خديجه والمكان اللي اتبنى فيه مسجد اللي النبي قابل فيه الجن يوم اسلام الجن وت... و- و- ومبايعه الجن للنبي عليه الصلاه والسلام ومكان الهجره اول مره امشي فيه واعرف هو النبي مشى من هنا مش من هنا ليه وبعد كده حود من من فوق جبل جبل رهيب تحته نفق الوقت يعد اطول نفق في الشرق الاوسط جبل رهيب ما كانش في نفق ايامها النبي طلع من فوق الجبل وشفت غار ثور واللي فوق ده غار ثور النبي طلع ازاي وغار حراء والمكان اللي اللي قبرها اللي اتخسف بيه قبل ما يدخل عرفات ويدخل حدود الحرم والمكان وهناك يا جماعه المكان في منى المكان اللي النبي بايع فيه الانصار بيعه العقبه الاولى والثانيه اماكن في غايه الخطوره اماكن رهيبه يا جماعه اماكن توقف قلبك يرتجف قلبك يقف قلبك وكل ذره في جسمك وانت هناك عشان كده وقفت قدام الاماكن ديت اول مره اشوفها وقفت مبهور قلت يا رب ايه ده يا رب الدين ده ما قابش بال- باللي زينا اللي استحملوا بكل حاجه جبال يا جماعه وانا داخل على منى وعلى عرفات ك- كله جبال وكمان ده السعوديه مهدت الطرق دي ده كانت زمان جبال في جبال اكتر مدينه في العالم فيها عدد جبال مكه الجبال دي كلها استحملوها زي ابراهيم جه هنا لوحده جه هنا كان واقف قدام الكعبه دي ايام ما كانت الدنيا دي كلها جبال واقف يصلي لوحده ازاي وعرف المكان ده ازاي واستحمل المكان ده لوحده ازاي وانا طالع غار حراء عند غار حراء بيطلع في ساعه ونص بعد ما بهدوه وعملوه سلالم ولما بتطلع على قمه الجبل لسه ما وصلتش للغار بتقوم نازل بظهرك من الناحيه الثانيه من الجبل تدخل بظهرك في الغار يسع بني ادم واحد بس ازاي النبي كان بيطلع المكان ده عليه الصلاه والسلام وازاي خديجه كانت بتطلعه ازاي صحابي واحد الامه كلها الوقت ما تعرفش تعمل اللي كان بيعمله مين يا جماعه وانا بشوف في طريق الطائف وبدايه طريق الطائف فبقول ل- ل- ل- لهذا الدكتور يعني الدكتور فاضل بقول له إيه، انا عايز اعمل رحله ن- لل- للفوج نطلع طريق الطائف بالاتوبيسات مش على رجلينا مش زي النبي عليه الصلاه والسلام ولكن من غير تكييف بس من غير تكييف بس مش اكتر من كده الناس تحس وتنزل خمس دقايق على رجليها تتمشى في الطريق ده كده قال لي يبقى انت عايز 20 30 عربيه اسعاف وراكوا تشيل المصابين واللي هيقعوا المكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام قابل عنده عداس لما خرج مطرود من الطائف وراح يستظل وعداس اداله قطف عنب المكان ده دلوقتي بيقول لك ان ما ينفعش مش ما فيش واحد يعرف يطلعه ولا عربيه تعرف تطلعه من وعورته وصعوبته الا العربيات الامريكاني بس النبي طلع ازاي والنبي استحمل ازاي غار ثور اللي النبي قعد فيه في الهجره هو وابو بكر فوق قمه جبل رهيبه فوق قمه جبل شاهقه راح جايب الصور معاه بتاعه الحاجات دي ويقعد يبص فيها ازاي وازاي اصلا اسماء بنت ابي بكر وهي حامل في الشهر التاسع كانت بتطلع الجبل ده عشان تدي الاكل للرسول ولابو بكر ازاي يا جماعه انا دلوقتي انا دلوقتي عايز راجل انا عايز واحد شاب واحد بس انه يسمعوني وفتاه واحده يجوا دلوقتي يعملوا اللي كانوا بيعملوه صحابه النبي عليه الصلاه والسلام مين فيكم يمشي مع النبي يخدمه 90 كيلو على رجليه ماشي للطائف و90 كيلو راجع زي الصحابه اللي خدموا الرسول في الرحله مين انا لو انا كنت وقعت بعد كيلو ولا 2 كيلو ما كنتش قدرت اكمل مين منكم يا بنات تقدر انها تنوب مناب اسماء اهو رسول الله اهو عليه الصلاه والسلام في غار ثور اهو ومهدد عليه الصلاه والسلام مين فيكم تقدر انها تمشي 3 كيلو من الحرم لغايه غار ثور و3 كيلو كلهم جبال وتطلع غار ثور وهي حامل في الشهر التاسع وتتحمل هذه المخاطره مين مزارات رهيبه واماكن رهيبه وحاجات ياه الواحد قاعد يفكر المكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام بايع فيه الصحابه بيعه العقبه الاولى والثانيه اللي هم بيبنوا فيه مسجد دلوقتي اسمه مسجد البيعه في منى عشان يكشفوا المكان شالوا 7 مليون متر مكعب صخور عشان المكان يتكشف 7 مليون متر مكعب صخور المكان ده توصل له ازاي ده جبال فعلا الدين كان لازم عشان ينمو وسط الجبال دي لازم رجاله زي الجبال لازم رجاله تضحي بدمها كل شبر في مكه والمدينه الدم سال فيهم عشان الدين ده يقوم وعشان الدين ده يطلع عشان كده يا جماعه عشان كده انا جاي لكم النهارده بفكره جديده انا جاي لكم النهارده بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عرفنا هذه الاماكن انا كنت اعرف انها موجوده انا ما بعرفش ان ده هنا وده هنا وبيت خديجه هنا وبيت ابو بكر هنا ودار الارقم هنا كنتش اعرف المزارات دي عشان كده ان شاء الله باذن الله فكره ان هنعمل ان شاء الله على اول شهر سبعة عمره ان شاء الله هتبقى عمره لشرح السيره هنروح نعمل عمره ونتعبد ان شاء الله ونتواصى بالعباده هناك كل حاجة ولكن معاها إضافة شرح السيرة على أماكنها الطبيعية نقف قدام الأماكن دي ونفتكر نقف نقف قدام البيت اللي النبي اتولد فيه عليه الصلاة والسلام نقف قدام دار الأرقم أو المكان اللي كانت فيه دار الأرقم نقف قدام صحن الكعبة يا جماعة صحن الكعبة ده مسار خطير جدا فاحنا بنطوف حواليه ونمشي اقف وبص الحر الرهيب اللي خلانا كلنا من دقايق نسمر و... و... ونتعب ون... الحر ده الصحابه كانوا بيتعذبوا فيه مش كانوا بيعبدوا فيه كانوا بيتعذبوا فيه كانوا بيتجلدوا بالحديد المكوي بالحديد ال- الزائب فيه والحديد الملتهب فيه كل مكان في الحرم سال فيه دم النبي عليه الصلاه والسلام المكان ده عقبه بن ابي معيط حاول يخنقوا فيه والمكان ده هو لما كان بيطوفوا ابو بكر وعثمان هجموا عليهم يضربوهم فيه والمكان ده وهو ساجد عقبه بن ابي معيط جاب سلك جزور ورماها عليه فيه كل شبر في الحرم دم من دماء الصحابه سال فيه المكان ده اهو اللي خباب جه على النبي وت- وظهره مكوي مكوي بالحديد وقال له يا رسول الله الا تدعو لنا والمكان ده اللي عبد الرحمن بن إيه، عبد الله بن مسعود وقف يدعو بصوره الرحمن وفضلوا يضربوه لغايه ما خلوه كله دم والمكان ده اللي ابو بكر الصديق راح يدافع عن النبي وهما بيحاولوا يقتلوه عليه الصلاه والسلام قعدوا يضربوا فيه بنعالهم لحد ما بقى وشه زي ظهره من الدم والمكان ده اللي ابو ذر الغفاري لما اعلن اسلامه فيه فضلوا يضربوا فيه لغايه ما كانوا هيقتلوه واحد اخواني قعدت احكي له الكلام ده معانا في العمره قام يطوف بيقول لي انا اشهد طواف كان عليا في حياتي خد الطواف كله بكاء من المشاعر الرهيبه اللي الواحد حسها وهو بيطوف بعد هذه المشاهد عايزين نشوف الكلام ده عايزين نعيش في الكلام ده عايزين الامه تتربى عايزين نطلع عايزين نعرف الدين قام ازاي احنا عايزين نشغل مكنه عايزه 20 مليون فولت عشان تشتغل ب 5 فولت الدين مش هيقوم باللي احنا بنعمله ده مش هيقوم باللي زينا مش هيقوم بامثال الرجال زينا الدين هيقوم برجاله بناس مضحيه بناس نظرت حياتها عشان الاسلام لما تروح المدينه المنوره يوم ما رحنا مزار احد يوم ما رحنا ب... انا انا عايزك انت دلوقتي بتتفرج عليها اهو يعني انت دلوقتي شايف قدامك اهو احد دي يا جماعه ادي على اليمين اهو الجبل اهو جبل رهيب 23 كيلو وضخم جدا وعالي جدا حاولنا ان احنا نطلع الجبل ده ما اقولكش حصل لنا ايه وعلى الشمال اهو جبل الرماه جبل صغير واقف في الرماه يحمي ظهر المسلمين والحته دي فيها 70 شهيد مدفونين ومتصور حواليهم دي الحته اللي ماتوا فيها واتدفنوا فيها المعركه اهي انا عايزك تتخيل معايا دلوقتي وانت واقف وانت واقف في هذا المكان تخيل دلوقتي انس بن النضره والصحابه لما جيرهم يهربوا من المعركه عدوا الجبل للناحيه الثانيه في مجيه انس بن النضر قال لهم انتوا رايحين فين؟ قالوا له مات رسول الله قتل خلاص الدعوه كده ماتت قال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام وقام طلع الجبل ونزل طبعا طلع جبل ونزل دي بنسمعها الواحد كان بيسمعها قبل كده انها حاجه سهله الوقت انا قعدت عايشها لما حاولت انا وثلاثه من اخواني نطلع جبل احد وقلنا يحبنا ونحبه كانوا اتنين مننا هيموتوا فيها فضلوا يطلعوا مش واخدين بالهم لغايه لغايه ما اتحبسوا فوق اللي عارفين يطلعوا ولا ينزلوا وكانوا هيموتوا فيها لولا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي انقذهم انا وانا طالع كل شويه الشوك ب- اللي طالع من الصخور يغرس في الشبشب ويدخل في رجلي الناس دي كانت بتمشي ازاي شباشبهم ما كانتش حتى زينا ما كانتش بالقوه بتاعتنا والمتانه بتاعتنا الصخور حدها لو وقعت وقعه جامده ممكن الصخر يفتح لك ايدك او رجلك استحملوا ازاي والمكان ده هو تحت الجبل احد بعد المعركه لما ابو سفيان وقف وقال اعلوا هبل والنبي عليه السلام قال لهم الا تشربوه اوعوا تسكتوا اوعوا تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيعتد عليه وتسكتوا اوعوا تشوفوا ربنا بيعصى وتسكتوا اوعوا تشوفوا حرمات الدين بتنتهك وتسكتوا يا رسول الله نرد عليه ازاي ده المعركه لسه خلصانه ابو دجانه جنبك ظهره كله متقطع من السهام وهو بيدافع عنك وطلحه بن عبيد الله جنبك متقطع حتت وانت بتقول ده زي الشهيد عليه الصلاه والسلام شهيد يمشي على الارض وانت يا رسول الله وشك دم من الجراح اللي فيه عليه الصلاه والسلام نرد ازاي هنعمل استفزاز والمعركه تقوم تاني يحصل اللي يحصل بس ربنا لا يعتدى على حرماته اوعى تفتكر ان الدين ان مشاعر في قلبك فين موقفك العملي فين موقفك العملي تجاه اللي بيحصل للاسلام تخيلوا يا جماعه وانت واقف قدام شهداء احد كده تلاقي مثلث كده معين جوه الشهداء مثلث كده بالطوب اشمعنى المثلث ده يقول لك ده قبر مصعب وعبد الله بن جحش وحمزه اشمعنى الثلاثه دول مصعب اللي ايده اتقطعت مسك الرايب الشمال اتقطعت مسكها ما بين رقبته اتقطعت مات وحمزه اللي اتقطع وبعد كده هند بنت عقبه فتحت بطنه وقعدت تاكل في كبده وعبد الله بن جحش اللي فتحت بطنه بكره بطنه وقطعت انفه وقطعت اذنه الثلاثه اللي اتقطعوا حتت عشان ربنا اتجمعوا في مكان واحد 70 شهيد ب 70 روضه من رياض الجنه 70 شهيد ماتوا وهم ما شافوش نصر ولكن الوقت احنا قلوبنا بتحيا لما بنشوفهم 70 شهيد بيقولوا لنا ان الدين ده مش هيقوم غير بالتضحيه مش هيقوم غير لما نبذل حياتنا عشانه 70 شهيد ضحوا بحياتهم ولكن النهارده ده باسمه مسجد في اوروبا وده باسمه شارع في امريكا وده باسمه خدوا كل حاجه 70 شهيد لما تيجي يوم القيامه وتقابل مصعب تلاقي مصعب ماسك ايديه الاثنين شايلهم ورقبته مفتوحه وماشي بيهم ويقول لك انا اتقطعت عشان الدين انت عملت ايه لما تقابل يوم القيامه حمزه وهو شايل كبده بعد ما طلعته هند بنت عتبه وقعدت تعض فيه كبده متقطع من السهم بتاع وحشي ومتقطع من الاسنان بتاعت هند بنت عتبه وشايل كبده ورايح لربنا يقابل ربنا بكبده يقول لك انا اتقطعت عشان الدين انت عملت ايه يوميها هتقول ايه ربنا نفسك تبقى معاهم نفسك تبقى معاهم لازم عشان تبقى معاهم تمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه وتضحي بنفس التضحيه اللي ضحوا بيها كل اللي حصل ده عشان ايه عشان اللي على جبل الرماه نزلوا وسابوا الصغر بتاعهم لو سبت الصغر بتاعك ممكن الدين يؤتى من قبلك عشان معصيه واحده من السنه مخالفه واحده من مخالفات الدين انت تعمليها ممكن تضيعي كل حاجه هناك يا جماعه بعد غزو بعد يوم احد ده بعد يوم احد ما قعدنا نعيش مع احد ومع الجبل ومع دماء الصحابه احد اخواننا هناك بيقول لي بيقول لي انا اليوم ده من الايام اللي غيرت لي حياتي من الايام اللي فعلا مشاهد تغير الحياه عشان كده باذن الله سبحانه وتعالى هنعمل ان شاء الله ده يعني على هامش درس النهارده توصيل العمليه بتاع درس النهارده عمره ان شاء الله ولكن عمره مع السيره مع شرح السيره باذن الله سبحانه وتعالى عشان الامه تعرف هي محتاجه ايه عشان تتبنى عشان نعرف احنا اقزام قد ايه عشان نعرف الدين ده قام ازاي قبل كده مسارات في كل حته انا كنت بكلمكم عن المصيف المصيف بتاع الدنيا ومصيف مكه والمدينه وال... وال... والمكان الرباني مستشفى ربانيه اعظم مكان في الدنيا ممكن يترفه فيه قلبك وتقترب من الله مكه والمدينه كنت بقول لكم فيه هنا ايه وهنا ايه لو انت مت في مصيف من مصايف الدنيا تبقى خاتمه سوء والعياذ بالله في الغالب والعياذ بالله ربنا يعفو عنا جميعا انما لو مت في مكه والمدينه الراجل اللي راح هناك ولما وصل للحرم هو ومراته واقفين بالشنط بيوطي يشيل الشنط عشان يروحوا فندق عشان يكمل العمره نزل ما طلعش مات الفجر كانوا بيصلوا عليه في الحرم ده ده ترتيب من ربنا ربنا رتب له حسن خاتمه هنا اللي نزلت تسجد في مدار في المطار بتاع الحجاز اول ما وصلت ارض الحجاز ما طلعتش لان قبضت روحها حسن خاتمه انما لو انت مت في المصيف ده لو انت مت وانت بتعوم وسط العائمات وانت بتبص للمتبرجات وانت راكب مع الشباب ورايحين ومشغل اغاني ومنطلق وقاعد تحلم بالليالي الملاح يبقى الموتة شكلها ايه شوف الموتة هنا والموتة هنا احذر ان مصيف الدنيا اللي كله فجور يؤدي الى مصايف جهنم عارفين مصايف جهنم في سموم هوا حر جدا وحميم ميه حاره جدا وظل من يحموم ظل حر جدا اللي هو ظل دخان جهنم مش انت كنت رايح المصيف تعصي ربنا في هوا بارد وظل بارد وميه بارده تنزل تعوم فيها العكس يتقلب لانك خدت نعم ربنا وعصيته بيها انما لو انت رحت مصيف مكه والمدينه شوف ربنا يفتح عليك قد ايه انت متخيل ان ربنا يختارك من وسط كل الناس وكل الناس رايحه تعصي ربنا في مصايف كلها فجور واختلاط وعري وتروح انت في مكه والمدينه تعبده متخيل ان الناس رايحه في الهواء والميه وانت رايح في الحر بس عشان ربنا وبتقول له راجع لك يا رب جاي لك يا رب انت متخيل جيرانك في المصيف ده مين جيرانك في المصيف ده حماده و- وميدو ومش عارف ايه دول جيران- جيرانك في مكه والمدينه افضل ناس على وجه الارض رايحه تعبد ربنا ليل نهار اما دخلت الحرم بصيت عشرات الالوف بتطوف ما بتبطلش وعشرات الالوف بتسعى بين الصفا والمروه ما بتبطلش وشلالات انهار ناس جايه من كل ناحيه حوالين الحرم ما بتبطلش قلت يا رب ايه ده يا رب انت ما بتتعبدش على وجه الارض في مكان زي المكان ده وعشرات الالوف ماسكه المصاحف وبتصلي ما بتبطلش مكان تخيل انت رايح المكان ده سايب ايه لايه سايب ايه عشان ايه تخيل اللذه اللي انت هترجع بيها من المصيف لذه مؤقته ولكن لذه مكه والمدينه لذه ايمانيه دائمه في قلبك باذن الله سبحانه وتعالى مش عايزين نسترسل يا جماعه كتير حوالين العناصر دي لانها عناصر خطيره يا لسه ما هنشوف لما تشوف مسجد قباء المسجد اللي النبي بنى فيه بايديه المسجد اللي زيارته بعد وضوء بعمره لانك انت زي زيارتك للحرم المكي لان الحرم المكي اول مسجد وضع لله في الارض وقباء اول مسجد وضع لله في الاسلام فخد نفس الحكم المسجد اللي النبي اول مسجد سجد فيه بعد الحرم المسجد اول مره يبقى لنا مسجد بعد ما كان خباب يجي يصلي ام انمار تكوي راسه بالحديد المغلي يقع مغشيه عليه بعد ما كان الصحابه بيهربوا في الجبال يصلوا الوقت بقى لنا مسجد اخيرا بعد 13 سنه تضحيه مسجد القبلتين اللي بيعرفك الامه ازاي اسلمت لله بيصلوا القبله فجاه صلوا للقبله الثانيه خلاص الطبيب غير دواء ايه المشكله الطبيب النهار الاسبوع ده كان الدواء ده بيناسبني الاسبوع اللي بعده الدواء الثاني كانوا مسلمين لربنا مش احنا متمردين على ربنا وانا جاي في الطريق يافطه كبيره البنك من البنوك وشوله فلوس مقفوله ويقول لك قروض دعوه للقروض قلت والله دعوه للربا للربا قلت والله اعلان زي ده ويمنع القطر عن البلد كلها 40 سنه احنا بنجاهر بالربا بنجاهر بالدعوه للربا يا هي فين ايام ما كانت الامه مسلمه فين ايام ما كانت الامه مع ربنا سبحانه وتعالى فين يا جماعه لما نروح قبور البقيع ونشوف شكل القبر الشرعي لاول مره بقى اللي ما بنشوفوش في بلادنا وتترعب من منظر القبر الشرعي مصيف جميل قوي مكه والمدينه مش كده مصيف خطير بديل عن كل حاجه في المصايف واروع واعظم واجمل واعلى واجمل حاجه فيه المشروبات الايمانيه الروحيه الجميله بقى زمزم زمزم اللي جبريل حفره بنفسه بعد كده يا جماعه عايزين انا عايز يعني ممكن واحد يقول طب انت عايز اعمل عمره ليه انت عايز اروح هنا ليه اسيب بلدي وطب المصايف راح اتفسح هدفع فلوس عشان انا انا انا هدفع فلوس هنا ليه هسيب بلدي ليه هاخد اجازه من شغلي ليه هعطل نفسي ليه ايه الثمره اللي انا هجنيه ايه الثمره اللي انت هتجنيها يا العمره فرصه يا شباب فرصه يا امه محمد فرصه يا اباء يا امهات يا اطفال فرصه العمره فرصه الحسنات عمرك ما هتعوضها من مكان تاني انت عارف الفرض في مكه الصلاه ب 100000 صلاه عارف 100000 صلاه ديت يعني انت تصليهم في بلدك هنا في كام سنه في 55 سنه يعني عشان تعوض فرض واحد في الحرم محتاج انك من وانت عندك عشر سنين هنا تفضل تصلي صلاة جماعة متواصل ما تضيعش فرض لحد ما تعدي يبقى سنك 65 سنة تخيلوا يا جماعة تخيلوا يا اخوانا ان اليوم اليوم في مكة يساوي ايه الخمس فروض يساوي ايه يساوي 300 سنة صلاة هنا واليوم في المدينة يساوي ثلاث سنين صلاة هنا يعني ده ده ده يسمى ايه بقى مش بقول لك ب 100000 صلاة اه الصلاة ب 100000 صلاة اه الصلاة بس لا والاية ب 100000 آية والتسبيحة ب 100000 تسبيحة وختمة القرآن ب 100000 ختمة وركعتين السنة ب 100000 ركعتين سنة ايه ده يعني كل حاجة كل حاجة بإذن الله زي ما العلماء قالوا يعني يعني ليلة القدر المضاعفة فيها قد ايه 1000 شهر يعني ايه يعني ليلة القدر المضاعفة فيها 60000 مرة الحرم المضاعفة 100000 مرة يعني الحرم ليلة قدر مفتوحة لا اعلى اعلى من ليلة القدر 40000 مرة 40000 مرة في كل عمل ليلة قدر مفتوحة مين اللي ضيعها مين اللي ضيع الفرصة دي مين اللي ضيع الثواب ده العمرة فرصة فرصة للقفز يا جماعة يقول لك التجار دايما الاغنياء قوي الكبار قوي يقول لك انا ما كنتش كده ده انا انا ما كنتش كده ده انا جت خبطه ولا خبطتين طلعت بيهم اهي الخبطات ديت هي اللي بتطلع التجار او في العباده برضو في خبطات خبطه العمره دي خبطه هتطلع في رصيد حسناتك تعدي الاف من من حولك العمره يا جماعه فرصه للتعويض مش عليك سنين ما صليتيش فيها مش عليك سنين ذنوب مش عليك سنين عبادات راحت منك هنعوضها ازاي فرصه للتعويض وللقفز وللسبق كمان فرصه للحسنات كل حاجه في العمر حسنات بتعملي ايه ها وانت رايح بتلبي رايح للحرم ال- ال- الدبه كل ما بترفع رجلها وتنزلها بحسنه بتطلع وسيئه بتروح طب الوقت مفيش دواب لفت عربيه الاتوبيس وانت رايح المطار ولفت عربيه ع- عجله ال- الطياره وانت طاير ولفت العربيه وانت رايح لمكه وانت راكب الاتوبيس كل ده في ميزانك تروح هناك الطواف سبع اشواط بعتق عتق رقبه وركعتين الطواف اللي بعدها بعتق رقبه استلام الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الذنوب بيضيعوا الذنوب خالص حتى حتى السعي بين الصفا والمروه ب 70 رقبه بتعتق حلق كل الاحاديث دي صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق شعر الراس كل شعره بتسقط نور ليك يوم القيامه لا مش بس كده الرسول دعا للمحلقين اللي بيحل... اللي بيحلقوا راسهم ان ربنا يغفر لهم ثلاث مرات يعني انت في دعوه مفتوحه من النبي مين اللي هيتعرض في- ليها مننا مين اللي عايز دي احد الصحابه لما سمع الحديث قال وما وددت ان لي بحلقي حمر النعم يعني كل شعره وقعت مني لو ادوني مكانها جمل انا مش عايزه انا عايز دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفره للحلق يا جماعه ده حاجات عظيمه الحجر الاسود لو استلمته يجي يوم القيامه له عينان تبصران ولسان يشهد يشهد امام الله سبحانه وتعالى ان انت استلمته بحق يعني حاجه عظيمه حاجات روائع هتجيب الثواب ده منين فرصه يا جماعه فرصه ان احنا نخلص من ذنوبنا من اتى هذا البيت لم فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته امه كيوم ولدته امه دي كلمه كبيره اوعى تفتكر ان انها كلمه على قد ده اول حاجه ان ما عادش فيه ذنوب خالص في الصحيفه خالص خالص طب وايه كمان ما هو انت يوم ما اتولدت كمان كان قلبك لسه طاهر على الفطره ترجع قلبك نضيف تاني لا لا لا طب وايه كمان المولود يا جماعه ربنا بيجري له رزقه اللي يوم الو- الولاده ده بيجري له رزقه بدون سعي وبدون اسباب اصلا يعني تيسير رهيب للرزق وايه كمان المولود ده كل اللي حواليه بيحبوه حتى مهما كان غلس وبيعيط وصار. الناس كلها تلاقي الناس كلها بتحبك كيوم ولدتك امك في كل خير من ال... من الخير اللي ربنا اداه لك كيوم ولدتك امك العمر فرصه فرصه انك انت تتشابه مع حمله العرش اللي فوق السماء السبعه اللي بيطوفوا حوالين عرش الله مفيش طواف غير في مكه مكه فيها عبادات لا توجد على وجه الارض غير فيها فرصه يا اخوان فرصه فرصه لمليون حاجه فرصه انك تشابه ملائكه البيت المعمور وهي بتطوف حوالين البيت المعمور بتعمره بالعباده انك تروح تعمر مكه بالعباده وهو ده معنى كلمه عمره انت رايح تعمر بيت ربنا بالعباده فيعمر لك قلبك بالايمان ويعمر لك صحيفتك بالحسنات ويعمر لك جنتك بالنعيم نتيجه العمره نتيجه العمره يعني فرصه رهيبه فرصه لاجابه الدعاء انتوا مش سائلين باجابه الدعاء يا جماعه ده, ده معنى كلمه حج اصلا احنا كل اللي احنا رايحينه حج سواء عمره او حج انا حججت البيت انا قصدت البيت حج يعني قصد يعني ايه قصد يقول لك قاصد كريم يعني ايه لما اقول لك انا قصدتك انت في الخدمه الفلانيه يعني ايه يعني انا كان قدامي ألف واحد بس ما حدش يعرف يخلصها غيرك فحج يعني قصدك يا رب قصدك يا رب في مشاكل ديني ودنيتي واخرتي ما حدش هيخلصني منها غيرك انت رايح تدعي اصلا انت رايح تدعي يا جماعه الانسان اللي بيطاع ربنا ده الانسان بتاع ربنا ده والله حتى ممكن من غير ما يدعي احيانا ربنا سبحانه وتعالى يجري له حاجات غريبه احد اخواننا كنت معاه امبارح عنده مكتبه تقيله في البيت مكتبه كتب فيعني كان قاعد مع واحد عنده في البيت بيدعوه بيكلمه في الدين بيدعوه الى الله الجرس رن قام ي- يرد على الجرس قامت المكتبه مشقوه نصين وقع ده لو كان فضل تحتها لحظات كانت كسرت له ظهره وجابت له شاي رباعي يا اما دقت له عنقه وموتته ربنا يعافينا يا رب شوفوا الجرس رن في ثانيه ده حفظ ربنا ده ايات من ربنا ده رسائل من ربنا لاهل الطاعه وهو قاعد يشتغل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى احنا جاي احنا رايحين هناك ندعي رايحين نقول يا رب رايحين ندعي الواحد ياما شاف ايات ياما كلمتكم ياما الواحد كل مره بنشوف ايات في اجابه الدعاء وتفريج الكربات وشفاء الامراض احد اخواننا اللي كانوا معانا اخته كان عندها يعني مرض زي الصرع كهرباء زي ده في المخ وكانت لو سافرت سفر نص ساعه كان ممكن يغمى عليها لمده اسبوع ف يعني قالوا نروح نعمل عمره الدك- الدكاتره قالوا انتوا كده بتقتلوها كده هتموت هتموت مش هتستحمل الضغط ولا تستحمل السفر راحوا عملوا العمره اخوها معانا في العمره بيقول لي بيقول لي بقالنا سنتين ما جاتلهاش هذه الحاله تاني ابدا سبحان الله العظيم الله قادر الله قادر الواحد بيتجنن هو احنا ليه ما بنقولش يا رب الشلل يروق اللي عنده شلل ما بيقولش يا رب يروق ليه واللي عنده سرطان ما بيقولش يا رب يروق ليه عارفين ليه اقول لكم ليه واللي عنده عمى ما بيقولش يا رب افتح ليه عارفين ليه لان الدكاتره قالوا الامراض دي شفائها مستحيل ولكن الله ياما ياما شفى ناس من هذه الامراض ياما ال- الشلل الراجل اللي كان رايح الحرم وقعد على الكرسي في وش الكعبه قال له والله يا رب ما انا خارج من هنا الا على المقابر ميت يا على رجليا ده على المخابر ميت على رجليا نام صحي على صوت بيقول له قوم امشي قام لقى نفسه بيمشي فضل يهتف بربنا سبحانك يا ملك لا في شلل ولكن الله قادر الله قادر يا جماعه جارتنا اللي كان عندها عقم وراحت وراحت تعتمر وربنا شفاها وحملت بعدها على طول الله قادر يا جماعه الله قا... ابن تيميه لما كان بيطوف حوالين البيت وعنده حصوات وزمان ما فيش عمليات جراحيه تشيل الحصوات وهو بيطوف حوالين البيت ربنا اذن بشفائه ونزلت هذه الحصوات قريبنا اللي كان عنده حصوه في الغدد اللعابيه وهو بيشرب من زمزم قعدت تخرج تخرج تخرج لغايه ما خرجت ومسكها بايديه من غير لا عمليه جراحيه ولا حاجه الله قادر الله قادر الراجل اللي كان بيحج معانا من سنتين عنده سرطان في العمود الفقري وقف في الرضا المشرفه يدعي ربنا طول الليل بالشفاء كان بيحج معانا وهو سليم تماما اشعاعات بعد هذه الليله طلعت سليمه تماما الله قادر الله قادر رايحين ندعي رايحين نقول يا رب كان معانا احد اخواننا هناك كان مريض ومهموم ومكبوت وحزين وكان في حاله فظيعه لدرجه انه ما نزلش يصلي الفجر في الحرم فانا نازل اصلي قال لي انا انا مش قادر انا تعبان أنا فانا نزلت صعب عليا جدا يعني فصليت الفجر قلت ارجع له ارجع له اشوف ماله وبعد كده قلت طب انا ارجع له ليه طب ما انا اطوف سبع اشواط اخدهم كلهم دعاء ليه قعدت اطوف وكان حالته صعبه جدا جدا يعني الحرم جنبه ما نزلش يصلي قعدت اطوف وادعي له ورجعت والله يا جماعه رجعت لقيته نشيط وقعد يجري ويغ... نزلت ورجعت لقيته قاعد يغني قلت يا رب هو- هو جرعه الدعاء كانت زايده ولا ايه ده الموضوع وصل انه قاعد يغني جنب الحرم ده الموضوع زاد معاه قوي يعني الله قدير يا جماعه الله قدير سبحانه وتعالى عايزين نعرف قدره ربنا قد ايه سبحان الملك الجليل إيه، روح روح ادعي روح عندك مرض روح ادعي يا اخي ربنا قادر ما تشوف ربنا قدرته شكلها ايه الجليل العظيم سبحانه وتعالى العمره فرصه العمره فرصه للتغيير هنا بقى كلام الشباب فرصه للتغيير فرصه للهدايه فرصه ان احنا نطلع من من يومين ولا اول امبارح ماشي مع احد اخواني معدي فلقينا شاب واقف مع بنت كده يعني جنب بيتي ف فيعني يعني قول نكلمه فرحت للشاب حبيب قلبي انت اللي انت بتعمله ده وحرام و- ويجوز ولا يجوز والكلام ده فاللي جنبي قاعد يبص له كده انا مش عارف يعني ايه بيقول له ف- فالشاب نفسه بيقول له انا شفتك قبل في قبل كده فين اترن الشاب ده من اسابيع كان في سياره مع مجموعه من الشباب والسياره عملت حادثه وواحد اصحابه اللي كان راكب جنبه مات مات ودفنوا بايديه اتدفن قدام عينيه وصاحبنا اللي جنبي ده كان بيقول كلمه على المقابر واقف مع بنت احنا بنبص له احنا مسؤولين يعني انت بعد اللي انت شفته ده انت مستني ايه انت بعد اللي انت شفته ده لسه واقف لسه مش قادر تتغير عارفين ليه لان البيئه نفسها بيئه فساد مش عارف يخرج منها طب الحل بيئه م... بيئه مضاده اللي هي بيئه مكه والمدينه عايز تتغير روح عايز تتغير وتطلع توب ياما يا جماعه الواحد يعني تشوف ممثلين وممثلات ومغنيين عايزين يقربوا من ربنا يروح خطوه ويرجع يروح ويرجع مش قادر ياخد قرار مش قادر يسيب اللي هو فيه وياخد قرار عمره واحده تطلعها لربنا سبحانه وتعالى كل ده يروح كل ده ليه مش اكبر ممثله هزت اوساط الفساد كلها في البلد لما تابت الى الله سبحانه وتعالى في السبعينات فيما اذكر كان كلنا عارفينها طبعا الممثله ديت كان سبب توبتها ايه عمره عمره روحتها لما راحت تطوف حوالين بيت ربنا وقعدت تنشد وهي بتطوف فليقولوا عن حجابي لا وربي لن ابالي كلام الحجاب ده حاجه فظيعه مفيش واحده محجبه في البلد تخيلوا يا جماعه وهي وقاعده تبكي وتقول يا زكام ورجعت ملتزمه واعتذرت الى الان واشتغلت في الدعوه الى الان بسبب عمرها اتغيرت صاحبنا اللي كان اللي كان يعني يعني انا ما كنتش برضه اقف معاه اصلا يعني بعتبر ان يا جماعه احنا هنضيع وقتنا ليه يعني طب ما, ما يعني حضر ودي كلمه في جامع ولا ولا ولا شوف حد مستجيب كلمه عن ربنا انما ده شاب بعيد وبيشرب مخدرات وشكله صعب و- وما بيتاثروش و- سبحان الله العظيم راح عمره ورجع بني ادم تاني بني ادم تاني سبحان الله العظيم يا جماعه الله قادر العمره دي فرصه للتغيير فرصه للانقاذ هو ده قول الله وهدى للعالمين وهو بيتكلم عن كعبه وعن الكعبه وهدى لل- يعني ايه هدى للعالمين القلب الدم ال- ال- البايظ بتاع الجسم كله المستهلك بيروح القلب القلب يوديه الرئه الرئه تطهره وتاكسده بقى وينضف كده وينعنش وبعد كده القلب يقوم ضخه للجسم تاني اهي مكه والمدينه دول القلب دول القلب اللي احنا كلنا بنروح بالذنوب والشهوات ليهم نتأكسد وننضف ونرجع نبص الايمان في الدنيا كلها تاني امتى هنبقى صالحين بقى امتى الواحد وهو ماشي في الحر بتاع مكة الواحد كان بيقول يا ربي يا ربي امال حر القيامة ايه امال يوم القيامة شكله ايه الواحد كان بيترعب من حر القيامة وهو ماشي في حر مكة والله يا جماعة الواحد كان مش بيترعب كان بيتفزع بيتفزع تبقى قلبك هيتخلع وانت ماشي يا رب الواحد لو ما وقفش في ظل عرشك هيعمل ايه اذا كان ده حر والشمس على بعد البعد الرهيب اللي بيننا وبينها الواحد ساعات يقرا القران ويسال نفسه يا رب انت بتقول وجوه يومئذ وجوه يومئذ مسفره وجوه يومئذ والله سؤال الواحد بيفتح وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هو ربنا خلقك عشان تعبده اصلا ما اريد منهم من رزق انت عايز ايه هو بيقول لك اعبدني وانا هرزقك ما تروح وهو يرزقك يا اخوانا عايزين عايزين عايزين نتغير الواحد لما يقرا قول الله وجوه يومئذ مسفره مسفره يعني منوره زي الشمس زي الشمس اه انا وشي ممكن ينور زي الشمس انا عبدت ربنا تخلي وشي يبقى زي الشمس يوم القيامه للاسف لا وازلفت الجنه انا استاهل ان الجنه تزلف لي انا عشان خاطري لا طب وبعدين يا جماعه هنفضل لغايه كده امتى هنفضل لغايه امتى كده ساكتين على وضعنا امتى ما نكسر بقى ما نقتحم العقبه بقى اطلع يا اخي عمرتين غير عمرتين يعمروا قلبك بالايمان مش العربيه ما بتبوظ بيقولوا عايز عمره احنا عايزين عمره يا جماعه وعمره وعمره وعمره عايزين نتعلم بقى عايزين نفوق بقى عايزين نتوب بقى عايزين نتغير فرصه للتغيير فرصه انك تلاقي قلبك اي أيوة والله العظيم يا المدينه المنوره دي حاجه ما حصلتش يا جماعه المدينه المنوره دي والواحد داخلها كده انا حاسس ان انا داخل مغناطيس كل حاجه فيها شدتني حتى جبالها حتى احد كل حاجه فيها تتحب تقف قدام قبر النبي تحس ان انت هتنهار مش هتنهار من ال... من هتنهار من شده الانفعال وتقف قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبص للروضه المشرفه حته من الجنه تبص للمدينه هي مكه فيها حجر من الجنه بس اللي هو الحجر الاسود بس المدينه فيها روضه كامله من الجنه فيها حته كامله من الجنه عشان كده النبي في صحيح البخاري ده اهو بيقول ايه عليه الصلاه والسلام بيقول لك امرت بقريه تاكل القرى على وجه الارض 6 مليون قريه ولكن المدينه ما فيش قريه تعدلها ابدا عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعرف هو كان بيحب المدينه قد ايه قلبك يتفتت عليه الصلاه والسلام وراجع من تبوك اطول سفر بعد عن المدينه اول ما قرب من المدينه قال هذه طابه هذه طابه اني مسرع انا انا انا, أنا هجري بسرعه على المدينه فمن شاء ان يسرع فليسرع ومن شاء ان يمكث فليمكث النبي عمره ما عمل كده مع الصحابه ابدا النبي طول عمره كان بيمشي في مأخرة الجيش مع الصحابه عليه الصلاه والسلام اول مره يسيبهم ويجري من شده شوقه ليها وحبه ليها ياه كل حاجه في المدينه بتقف قدام المزارات بتاعت احد وقدام قبه مسجد قباء تحس ان انت قلبك سبحان الله انت راجع من مكه والمدينه قلبك هيتخلع على المدينه يعني سبحان الله رغم ان مكه صعبه اعلى قلبك هيتخلع على المدينه من شده اللي فيها حتى الرسول سماها طيبه لانها طيبه هواها طيب اهلها طيبين الانصار اول ناس سكنوها في الاسلام الانصار يا جماعه الانصار اللي النبي قال لهم اديكم البحرين اقطعها ليكم كل مال البحرين يبقى بتاعكم انتوا قالوا له لا المهاجرين اخواننا خدوا زيها قال لهم لا قالوا له لا يا رسول الله مش عايزين اخويا ما خدش مش عايز اخويا ما خدش من اللي انا خدت منه انا مش عايز يا اخي طيبه كل حاجه فيها طيبه المدينه المنوره وبعد كده لما تروح تطوف حوالين الكعبه لما المراه حطت خدها على الكعبه وقالت هذا بيت ربي وماتت ماتت احد الصحابه كان لما يرجع للكعبه كان بيفضل يطوف حواليها بعدد الايام اللي بعد عنها فيه من شده الشوق لازم كل يوم يبقى ليها طواف هنا وعباده هنا يا والتلبيه وسيدنا موسى منطلق على البيت الحرام الانبياء كلهم عدوا عدوا على هذا الطريق منطلق البيت الحرام وقد وضع اصبعيه في اذنيه وله جؤار الى الله بالتلبيه بيقول لبيك اللهم لبيك بيجأر وحاطط صبعه في ودنه مش عايز يسمع حد ولا عايز يتصل باي مخلوق ده يبقى اماكن مشاعره بقلبك اول ما تنزل من الطياره تنزل تسجد على الارض ان ربنا فتح لك الباب هنا ان ربنا جابك هنا سبحانه وتعالى تدفع فلوسك ليه اسيب المصايف دي ليه اسيب آه، متع الصيف ليه اسيب بلدي ليه اروح في الحر ليه ليه ولا ليه ولا ليه ده يا جماعه فرصه من فرص حياتنا العمره فرصه يا جماعه فرصه فرصه للدنيا لما احد الناس اللي نعرفهم راحوا هناك فجالهم تاشيره حج ضيافه الملك الملك فهد الله يرحمه جالهم تاشيره حج ضيافه الملك فهد فراحوا استقبلوهم في افخم فنادق وافخم عربيات وادوهم مصروف كبير و... وراجعين جابوا مصروف هدايا وصرفوا ولسه بقى معاهم ف... ف... فناس استغربت ضيافه الملك يا عم امال لو بقى في ضيافه ربنا بقى مش احنا وفد الرحمن مش دول في ضيافه الملك تخيل ضيافه الله سبحانه وتعالى واحنا راكبين الاتوبيس من المدينه لمكه رايحين نعمل عمره فلقيت بعض الناس فطر كده في التلبيه قلت لهم يا جماعه تخيلوا ان احنا مش رايحين مكه مش رايحين الكعبه احنا رايحين القصر اللي جنب الكعبه قصر الصفا قصر الملك اللي هو جنب اللي هو في الصفا اللي هو لازق في الكعبه كده اهو تخيلوا الملك مستنيك ملك السعوديه مستنيك الوقت في القصر ده اهو عشان يشوف انت عايز ايه ويديهولك هيبقى قلبك شكله ايه قلبك هيفضل طب اقول له ايه كمان وايه كمان وايه تاني واول ما اكلمه اقول له ايه واسلوب الكلام واسلوب الدخله واعرض عليه الموضوع ازاي ويا ترى هيعمل معايا ايه ويا ترى هيكرمني وهيقدم لي ايه ويا ترى هيجيب طلباتي قد ايه انت رايح لملك من ملوك الدنيا وده افكارك انت رايح للملك الجليل سبحانه وتعالى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيا فإن المتابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر الذنوب أكبر مشكلة في الآخرة وفي القبر وفي القيامة والفقر أكبر مشكلة في الدنيا تنفي بتنفيه عارف لما يقول لك ده اتنفى اتنفى من البلد ما عادش له أثر تنفي تماما الفقر والذنوب عدى عندك مشاكل في حياتك ايه كما ينفي الكير خبث الحديد لما تحط الحديد في الفرن بتاعه ينزل الخبث بتاعه طب مش معنى الرسول جاب الحديد لان خبث الحديد ده لازق فيه ماسك فيه ماسكه ما بيطلعش غير بايه الرسول بيقول لك لو الفقر بتاعك ايه لو ايه الفقر بتاعك هيطلع الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك لو الذنوب بتاعتك ماسكه ماسكه ايه في صاحبتك هتطلع الذنوب اللي ملهاش حل هنا الفقر اللي ملوش حل هنا يروح هناك يروح هناك بس انت تروح بس انت تروحي بس احنا نعرف قيمه هذا المكان انا يا جماعه دعوه لتفعيل دور العمره في تغيير الامه دعوه للتغيير دعوه الى مصيف جديد دعوه الى كسر هذا هذا الواقع المنحل للاسف الواقع المتمرد على الله اللي وصلت ليه الامه الشباب الوقتي وبيئه الفساد الوقتي وبيئه الفضائيات وبيئه مواقع النت السيئه وبيئه الصحبه السوء وبيئه التبرج كل ده ما يقدرش يكسره غير اللي بيقدر ينفي خبث الحديد غير الكير اللي يبان خبث الحديد خبث الحديد اللي ملا المجتمع اللي توغل في المجتمع اللي لزق في المجتمع هو ده الحل بتاعه فرصه فرصه احنا دلوقتي عايزين ننجو يا جماعه الشيطان خلاص الشيطان لما نزل ربنا قال كلنا اهبطها منها جميعا يعني الشيطان نزل مع ادم يعني الشيطان اللي خرجنا من الجنه نزل معانا ازاي يا رب لا ده نزل ودعا الجن وبقى عنده جيش من الجن وبعد كده سخرهم لدعوه الانس وبقى عنده جيش من أبل- أبلة الانس وبعد كده من علو همته عين لكل واحد مننا شيطان يعني احنا 6 مليار واحد على وجه الكره الارضيه يعني جزء من جيش ابليس 6 مليار قرين مسخرهم لينا بس ده جزء من جيشه يعني الموضوع خطير طب وبعدين وايه ربنا بيقول ايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين طب يا رب ننجو من التهلكه ازاي واتموا الحج والعمره لله هي دي النجاه هي دي النجاه عايز تنجو يا جماعه العمره دي سقاله كل ما بتركب في العمره كل ما بتطلع وتشوف اعلى وايمانك يزيد اكتر زي السقاله ما بتعلي تخليك تشوف اكتر العمره دي زي الجسر كده الجسر اللي حابس ميه الشهوات انت بتروح هناك بتعلي الجسر بتعلي منسوب الايمان ترجع هنا غض البصر ما عادش مشكله ترجع هنا الشهوات ما عادتش مشكله ترجع هنا الفتن ما عادتش مشكله العمره فرصه انك تتبني العمره فرصه انك تعرف يعني ايه كلمه الله العمره فرصه للفتح الصحابه لما راحوا عمره الحديبيه فتح عليهم بالفتح المبين اللي نزلت فيه سوره الفتح اللي هو الحديبيه عشان كده بقى بعد كل اللي انا قلته ده بعد كل العطاءات الخطيره بتاعت العمره اللي انا اتكلمت عنها دي وده جزء منها عرفتوا ليه الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الحديث القدسي يا رب العزه ان عبدا اصححت له جسده ووسعت عليه في معيشته ثم لا يفد الي خمسه اعوام ما جاليش خمس سنين لا محروم عرفتوا ليه ان احنا محرومين لان احنا ما بنروحش احنا محرومين من كل ده لان احنا ما بنروحش انت بقالك كام سنه فينا ناس ما راحتش اصلا طول عمرها فينا ناس طب اعمل ايه انا معيش فلوس قول يا رب امال احنا بنقول ايه من ساعتها بنقول ان ده بيت الملك مش اللي معاه فلوس يروح واللي معاهوش فلوس ما يروحش اللي الملك ياذن له يروح واللي الملك ما ياذنلوش ما يروحش اسمعوا يا جماعه يا جماعه عايزين نصدق ربنا ونوقن بقدره ربنا سبحانه وتعالى بيت الله الحرام مفتوحه ابوابه قدامنا اهو اهو ان الايمان لا يأرس الى المدينه كما تأرس الحيه الى جحرها الايمان بيتجذب للمدينه الامينه المدينه مغناطيسي الايمان في الارض كلها بتروح هناك تحس ان الايمان بيفور في قلبك الايمان بي- بينطق الصخور كل شبر بينطق بالايمان وبينطق بمشاهد السيره اللي احنا عايزين نروح نشوفها ونتعلمها باذن الله سبحانه وتعالى عرفتوا ليه عرفتوا ليه اللي ما بيروحش محروم عرفتوا ليه مسروق لما راح هناك يحج لم يكن ينام الا وهو ساجد مش عايز يضيع لحظه في هذا الفتح المبين مش عايز يضيع لحظه فرسان البيت الحرام ده الشعار بتاعنا هناك عايزين نعمل مشاريع كتيره مشاريع ليالي الجنه ليله في الجنه نقضي ليالي في الروضه مشاريع قاصد كريم نروح نشرب من زمزم وندعي ونقول يا رب واللي له مشكله كبيره فينا كلنا نطوف سبع اشواط وندعي له هو لوحده بالذات في هذا الامر عايزين نعمل مشاريع كتير مشروع حمله العرش الطواف بعد كل صلاه عشان نبقى زي حمله العرش في الطواف حوالين عرش الله سبحانه وتعالى عايزين نعمل مشاريع كتير قوي يا جماعه مشاريع يوم القدر المفتوح مشاريع ان احنا نفضل نعبد ربنا ونذكره ليل نهار في هناك عشان ناخد كميه حسنات رهيبه ونقفز ونعوض بقى مشاريع كتير قوي مستنيانا عرفتوا ليه عرفتوا ليه بقى عرفتوا ليه الصحابه لما اتمنعوا من دخول الحرم في الحديبيه فض كانوا بيذبح- هيذبحوا بعض وما بيحلقوا لبعض وهم راجعين المدينه تاني عرفت ليه كانوا هيموتوا وقالوا لا ندخل ورقبتنا تطير بس نعتمر عرفتوا ليه لانها فرص رهيبه لكسب حسنات رهيبه لتعويض سيئات فظيعه فرص رهيبه انك ترجع كيوم ولدتك امك فرص رهيبه لاجابه الدعاء وتفريج الكروبات فرص انك تتغير وانك تتغيري الاباء والامهات يعرفوا بقى الام اللي كانت يعني احد الشباب كان جاي معانا في العمره ديت بيقول انا والدتي اتفرجت على الحلقه اللي هي كانت من كذا اسبوع قالت لي بعدها تحب تطلع آه، مع فلان وفلان تحب تطلع مع آه، فلان في ال- في العمره فقال لها ماشي وهو ما كانش بيصلي سبحان الله قلت والله ربنا يبارك فيها ربنا يبارك فيها والشاب جه وبفضل الله بيستجيب وبيزيد وبيطلع واعمل ايه بعد كده وما شاء الله ربنا يهديه ويثبته انا بقول للام دي دلوقتي انت ام مثاليه انت ام مثاليه لانك خايفه على دين ابنك زي ما انت خايفه على دنيته انت ام مثاليه ربنا يخلي امهات الام كلها زيك عايزين يا جماعه عايزين نعرف بقى ان شاء الله باذن الله يعني اول حاجه يعني اول مشروع احنا عاملينه ال- النهارده ان شاء الله مشروع العمره العمره ان شاء الله هتبقى يعني احنا بنرتب لها دلوقتي من اول ما جيت يعني نتيجه الانبهار برضو من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله استاذنا وشيخنا آه، الدكتور سعيد النوتي كان هو السبب ان انا عرفت هذه المزارات اللي معظم الناس ما يعرفهاش يعني جزاهم الله كل خير جزاه الله خيرا يعني هو واللي واللي عرفونا هذه المزارات م- من اللي عرفنا عليهم برضو يعني انا بشكره هو وعدني ان هو يبقى معانا ان شاء الله باذن الله في هذه العمره احنا بنرتب لها الوقت وقت اول سبعه يعني واحد سبعه اتنين سبعه ليه عشان يكون كل الكليات خلصت محدش له بقى عذر ويكون كله ان شاء الله يقدر يلحق هيبقى برنامجها ايه هنروح مزارات السيره وتتشرح السيره هناك ونعرف احنا قد ايه قد ايه اقزام ولازم نفوق والامه دي لازم تطلع ازاي وان مجهودنا الوقت ده مجهود لا يقوم دنيا ولا دين نتشحن بقى نرجع مشحونين متغيرين عايزين العمرات اللي تقلب حياتنا يا جماعه يعني الواحد اتع... يعني إيه، احتك ببعض مثلا الناس في الدين من ال... من بعض مثلا ال... ال... الدعاء او كده الواحد كان بيشوفهم بينبهر بيهم بس انا ما بتغيرش وانا ايام ما كنت طالب انا ما بتغيرش وعامل زي واحد ماشي على الميه قدامي بس انا لسه على الشط انا مش عايز ابقى كده انا عايز لو ربنا وصلني لحاجه اوصل الناس كلها بيها انا انا عايز انا عايز لو ربنا فتح لي باب افتحه لكل الناس انا عايز لو ربنا دلنا على خير ادل كل الناس عليه عشان كده هنبقى خطوه بخطوه في العمره دي ان شاء الله باذن الله خطوه بخطوه انا مش دي مش دعوه للعمره دي دي دعوه لاي عمره دي دعوه انك تكلم كل الناس وكل من تعرفه وكل من تعرفيه ونطلع مع كل الشركات بس على شرط لو واحد اجنبي رايح يزور تحتمس ومنقرع الشركه ما جابتلوش مرشد سياحي بيقول ما اناش طالع معاها قبل ما تطلع مع شركه سياحه اقول لهم في مرشد ديني ولا لا حد هيعرفنا احنا بنعمل ايه وبنعبد ربنا ازاي ولا لا لو اه يبقى فاحجزاكم الله خيرا يبقى احنا كده رايحين فعلا نعبد ربنا سبحانه وتعالى رساله للاباء والامهات ربنا يبارك فيكم اوعى تبخل على ابنك باربع خمس تلاف جنيه ولا حاجه تتكلفهم وانت ما تبخلش على نفسك هتقول لي منين يا ابني تنفيان الفقر اللي انت هتدفعه هيرجع لك اللي انت هتدفعيه هيرجع لك والله العظيم وازيد من ربنا رساله لاخواننا الدعاء اللي انا بقتدي بيهم في هذه العمره يهم كمان نعمل كلنا العمرات ديت ونتشارك فيها ونقوم الامه ونغير الامه ويبقى في مشاركه ايجابيه ن- نقوم الامه في هذه الفكره في هذه الفرصه للتغيير دي فرصه باب ربنا فتحه لنا برحمته سبحانه وتعالى الجماعه الخيريه اللي مرتبه العمره طبعا ما بتاخدش ولا مليم في هذا الامر يعني يعني ابدا على الاطلاق ان شاء الله انا يا جماعه النهارده يعني كنت مندوب تسويق لمصيف يعني مش مندوب تسويق لصف جديد في مارينا اتفتح لا مندوب تسويق لمصيف جديد مكه والمدينه ليا نسبه على كل واحده يطلع ولكن مش بشر هيدوها لي ربنا اللي هيديها لي النسبه دي مش 5% زي اي شركه ما بتدي مندوبين التسويق بتوعها النسبه دي 100% كل واحد هيطلع باذن الله بسبب الكلام ده انا هاخد كل حسناته نسخه طبق الاصل صحيفته هتتصور نسخه كربون كده نسخه تفضل معاه ونسخه تتحط في صحيفتي باذن الله ربنا تقبل طب انت بتقول لنا الكلام ده ليه عشان اعرفكم الدعوه شكلها ايه عشان اهيج اشواق الشباب والاخوات للشغل في الدعوه الى الله كلمه تقولها يبقى في ميزانك كل اللي هيش- هيعملها وهيطبقها يعني ان شاء الله باذن الله يا جماعه باذن الله عايزين يعني يعني عايزين بقى ايه حمله العمره دي عايزين انقاذ قاطره للانقاذ انقاذ الشباب انقاذ كل عريس وعروسه يلا على شهر عسل جديد كل شاب يلا على مصيف جديد يلا بقى نتغير ونغير وندعو الابواب مفتوحه اهو بنقول اهدنا الصراط في كل اهدنا يا رب في كل صلاه ربنا بيقول الهدايه هو هدى للعالمين يلا نطلع عليه يا جماعه ونتغير انتظروا باذن الله سبحانه وتعالى يعني العمره بتخلص بس تفاصيلها النهائيه ان شاء الله والاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله ان ربنا اذن يعني يتم الاعلان الكامل عنها باذن الله سبحانه وتعالى بكل المستويات بتاعتها وهي هتبقى ان شاء الله على اول سبعه عشان يبقى كل الجامعات خلصت يعني بعد تخليص كل الجامعات ما تنسوش يا جماعه ان كان 13 و14 و15 يوم الخميس والجمعه اللي هو النهارده وبكره السبت 15 انا ما كنتش موجود الجمعه اللي فاتت يعني انا خايف احسن يكون في حد نسي اللي نسي يقضي النبي كان لو فاتته سنه راتبه بيقضيها يقضي يصوم بكره ويعوض كمان يومين لازم نعظم الدين لازم انا نفسي فاتتني اليومين اللي فاتوا دول نتيجه العوده من السفر والارهاق و و- و. ان شاء الله باذن الله الواحد يصوم بكره ويعوض بعد كده باذن الملك سبحانه وتعالى ان ربنا اذن الدعاء ما ننساش الدعاء واجابه الدعاء اعظم درس الواحد اتعلمه في الفتره اللي فاتت خصصي كل يوم لدعوه واحده انك عيان النهارده كله بقيامه بنوافله بساعه الاذان بكل حاجه للدعوه ديت اسمعوا كلامي والله يا جماعه عن تجارب وليس تجربه الايام اللي فاتت ده اهي خد ليله كامله لدعوه واحده خد سبع اشواط في الطواف لدعوه واحده خد صيام يوم لدعوه واحده وجربوا الدعوه دي يبقى شكلها ايه الواحد دلوقتي يعني اقول لكم والله يا جماعه حاجه يعني سبحان الله سبحان احنا في كنز احنا فعلا غايبين عنه ومفقود مننا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا هدايه عظيمه من لدنك اللهم استخدمنا في طاعتك ليلا ونهارا اللهم افتح لنا ابوابك الى بيتك الحرام اللهم افتح لنا ابوابك الى بيتك الحرام اللهم انسنا بعبادتك في مكه والمدينه يا رب يا رب تقبل منا يا رب اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته ولا هما الا فرجته ولا مشتاقا الى الحج والعمره الا وفتحت له ابوابك والى بيتك الحرام اوصلته يا رب يا رب افتح لنا ابوابك الى بيتك الحرام افتح لنا يا رب ائذن لنا يا رب اهدنا يا رب تب علينا يا رب انقذ امة محمد يا رب اهدي امة محمد يا رب شبابها وفتياتها ونساءها ورجالها واطفالها يا رب انقذ امة حبيبك يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا ارحم الراحمين اعنا على قيام الليل ولا تحرمنا من قيام الليل بين يديك يا رب يا رب يا رب ليس لنا الاك ليس لنا الا كلمه يا رب فلا تحرمنا منها ولا تحرمنا قبول دعائنا يا ارحم الراحمين يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير